السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده معصوما اللهم ربنا لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما ربنا أعنا ولا تعن علينا ربنا أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم عليك بطاغية الشام اللهم أنزل عليه عذابك ورجزك اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك اللهم عليك به ومن أيده وناصره وساعده وموله اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم يا كريم يا رحيم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم أنج المسلمين المستضعفين في سوريا اللهم أنج المسلمين المستضعفين في سوريا وفي الموصل وفي العراق وفي شتى بقاع الأرض يا رب العالمين اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك اللهم استعملنا ولا تستبدلنا وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم أيها الإخوة الكرام خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى العمرة ومعه أصحابه رضوان الله تعالى عليهم وما أن وصل إلى مكة وكانت لم تفتح بعد يعني كانت مكة آنذاك بلاد كفر قبل فتح مكة سارت شائعة أثارها مشركو قريش قالوا إن هؤلاء القوم يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب يثرب اللي هي المدينة المنورة كانت مكانا موبوءا يعني فيه وباء ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى المدينة أصيب كثير منهم بهذا الوباء مرضوا حتى دعا صلى الله عليه وآله وسلم ربه أن ينقل هذا الوباء من المدينة إلى الجحفة وأن يطيبها لهم فطابت بفضل الله تبارك وتعالى وبرئ المرضى من الصحابة إلا أنهم لما ذهبوا إلى العمرة أراد المشركون أن يقولوا هذا الكلام توهينا للصف المؤمن فقالوا إن هؤلاء القوم قد وهنتهم حمى يثرب أصابهم الوهن والضعف والخور جماعة مرضى يعني جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار قالوا كذا وكذا فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم بما يلي أن يرملوا الرمل اللي هو المشي بخطوات إيه؟ سريعة متقاربة أن يرملوا عند الطواف في الثلاثة أشواط الإيه؟ الأول وأمرهم كذلك بالسعي بين الصفا والمروة وأمرهم كذلك بالاطباع الاطباع أنه هو يكشف عن كتفه الايه الأيمن وكان الكفار حينئذ جالسون على جبل من جبال مكة العالية يرقبون وينظرون الوضع اللي الصحابة عليه فلما رأوا الرمل ورأوا كشف المناكب الاطباع ورأوا هذا الجلد وهذه القوة قالوا جميعا والله ما بالقوم من بأس إنهم لأجلد من كذا وكذا وفي رواية أقوى من كذا وكذا فانتفت الإشاعة هنا رسالة أرادها صلى الله عليه وسلم أن تصل إلى الكفار الرسالة إيه؟ أننا لسنا ضعفاء أننا لسنا ضعفاء إنما نحن أقوياء هذه رسالة أراد أن يوصلها إلى هؤلاء الكفار القابعين فوق هذا الجبل أننا بفضل الله عز وجل ليس بنا بأس وليس بنا خور وليس بنا حمى وليس بنا ضعف بل نحن ذو جلد وذو إيه؟ قوة حديثنا هذه الليلة بعنوان المؤمن القوي الأسبوع اللي احنا عايشين فيه المنصرم تألم كل يعني ذي قلب حي لما حل بإخواننا في سوريا في خان شيخون حيث قتل العشرات ومرض المئات جراء ضرب وقذف هذا المجرم الطاغية لإخواننا المسلمين هناك بالأسلحة الكيميائية طبعا هذه ليست المرة الأولى لكن كعادتنا للأسف الشديد عند الحدث نبكي ونصرخ وتعلو صيحاتنا بالحسبلة حسبنا الله ونعم الوكيل ليس لنا إلا الدعاء اللهم انتقم من كذا وأيام ويعود الوضع كما هو عليه أردت أن نكيف هذا الأمر في ضوء المعطيات الشرعية التي جاءت في القرآن والسنة هل هذا الذي يجب علينا؟ لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يستباح فيها دماؤنا ولن تكون الأخيرة ولن تكون الأخيرة في سوريا هذه سنة 81 اجتاح رفعة الأسد عم هذا الطاغية اجتاح حماه وقتل أربعين ألف في شهر سبعة وعشرين يوم قتل أربعين ألف طبعا ساعتها لا كان في إعلام ولا كان في أي شيء وداروا على الجريمة والمجتمع الدولي المتخاذل رأى ذلك ولم يصنع شيئا ولن يصنع شيئا وتكررت هذه المذابح في سوريا وفي غير سوريا وستتكرر فماذا بوسعنا أن نفعل حديثنا هذا المساء عن ضبط لهذه البوصلة المؤمن القوي في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن ننتبه جدا في هذا الدرس يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان حديث صدره نعسان بجملة جميلة قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ايه معنى القوة يا اخوان قوة القدرة على فعل الشيء معنى انسان قوي يقوى على فعل الشيء عكسه انسان ضعيف اذا كلف تراه عاجز لا يحرك ساكنا ضعيف فهذا قوي وهذا ايه ضعيف حديثنا عن مؤمن قوي نتكلم عنه في هذه الليلة ان شاء الله تبارك وتعالى قوة دي فين قوة دي ابتداء في إيمانه إيمانه قوي قلبه قوي واحد اثنين العلم الذي هو فيه قوي ثلاثة جسده قوي أربعة ذو مال قوي من الناحية المادية هذا يا أخوانا على مستوى الأفراد نمسك أول حاجة كده الإيمان القوي يعني ايه إيمان قوي هو في إيمان قوي في إيمان ضعيف نحن بفضل الله كلنا مؤمنون يعني ايه مؤمنون يعني كلنا بفضل الله عز وجل كل الجالسين وكل من دخل الإسلام غير المنافقين طبعا يؤمنون بأن هناك رب الله عز وجل وإن في يوم آخر وإن في ملائكة وإن في جنة وإن في نار وفي رسل وفي كتب إيمان لكن ليس إيماننا جميعا سواء فهذا إيمانه قوي وهذا أقل وهذا إيمانه ضعيف يتفاضل الناس في الإيمان حتى أن منهم من إيمانه كأمثال الجبال ومنهم من إيمانه على وزن الذرة الذرة اللي هي النملة عشان كده قال صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله صلى عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه فإن كان في إيمانه صلابة أو قال في دينه صلابة إيه معنى الصلابة؟ قوة إن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له في البلاء أو قال اشتد بلاؤه وإن كان في دينه رقة إيه معنى الرقة؟ ضعف ابتلي على حسب ذلك قال فما يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة اللي أنا عايز أقوله إن الإيمان هذا يتفاوت والناس فيه ليسوا سواء عشان كده ثبات الناس أمام الفتن في هذه الدنيا ثباتهم على قدر إيمانهم الذي في قلوبهم أصل الأصول اللي هنلف ونروح عليها عمود إقامة الدين وعمود نصر الإسلام أنت أنا وأنت عشان كده صلى الله عليه وسلم اهتم قبل كل شيء وفوق كل شيء ببناء النفوس بصناعة الأفراد قبل كل شيء ماذا تغني العدة والعتاد وأسباب القوة مع قوم ضعاف الإيمان لا تغني عنهم شيئا بناء هؤلاء هو أقوى شيء يعتمد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة على أقصى تقدير كان معاه 400 واحد أنت متخيل 13 سنة طلع بكام؟ بكام؟ في العدد كام؟ 400 لكن الواحد بإيه؟ بأمة الواحد بأمة عشان كده لما مات صلى الله عليه وسلم مات ومعاه كام؟ 120 ألف وبعد ما مات بأشهر ارتد كثير من الذين دخلوا الإسلام لكن الأوائل ارتدوا ما ارتدوش ثبتوا كالجبال الشامخة حتى عاد الناس إلى الدين مرة أخرى وفاوا إلى الإسلام مرة أخرى هم دول الرجال اهتم صلى الله عليه وسلم بإعداد هؤلاء النماذج القرآنية على ظهر البسيطة هذا هو الأصل عشان كده هذا العبد المؤمن تجده صامد في حاجة اسمها يا شباب معامل الصلابة دي حديدة اهي دي حديدة حط عليها حمل كده هذه لو مصنوعة من خشب بعد حمل معين بيحصل فيها ايه تنكسر طيب اصنعها من مادة اقوى شوية الحمل هيزيد ومع الزيادة يحصل فيها ايه هتنكسر ده بيسموه جماعة بتوع الهندسة او بتوع الفيزياء معامل الصلابة ما هو معامل معامل الصلابة لقلبك كم صمودك أمام الفتن لما تأتيك فتنة شبهة أو فتنة شهوة بتصمد ولا بترجع لأن هذا سيحدث يحدث وسيحدث لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا ده اختباره وانت راجع النهاردة من الدرس مرر الاختبار ده على نفسك بيقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع ف بلسانه فإن لم يستطع فإيه فبقلبه في حاجة بعد كده أمال إيه بقى قال بعدها إيه قال وذلك إيه أضعف الإيمان يعني واحد لا يفعل إلا الإنكار القلبي ده أقل إيه أقل شيء أقل شيء أضعف الإيمان في واحد تاني لا لا يهدى له قرار حتى يزيل المنكر يفكر كيف يزيله كيف يغير هذا المنكر هذا الواقع بكل ما أوتي من قوة أما الأخير هذا مع أنه مؤمن وكل حاجة بس اكتفى بإيه بأضعف الإيمان بالتغيير القلبي عشان كده أنا أسأل سؤال إخواننا اللي تألموا لخان شيخون وغيرها ولا يزالون يتألمون كم منا إلى اليوم كم منا من الإخوة الحضور المتألمون كم منا اليوم لا يزال مقصرا حتى في صلاة الفجر الصيف جاي الشتاء بفضل الله كان كل الإخوة غالبا بتقوم يعني هيبدأ بقى الفجر ثلاثة ونص كم من إخواننا هيستمر في صلاة الفجر لا منا من إلى اليوم نسبة النجاح في الفجر اتنين لسبعة تلاتة لسبعة أربعة لسبعة خمسة لسبعة وده مقياس ترمومتر كان منا يعني لا يزال إلى اليوم يشكو أنه مش عارف يمسك عينه لا يضبط عينه لا يضبط سمعه لا يضبط لسانه كم من إخواننا إلى اليوم لا يزال يكذب ويغتاب ويسب ويفحش كم منا إلى اليوم لا يزال يسيء الظن بإخوانه كم منا وكم منا يا إخواني كم منا من لا يزال إلى اليوم متعلق بامرأة أو بدنيا أو بمنصب أو بمال كل هؤلاء معامل الصلابة الإيمان عندهم ضعيف الإيمان في قلوبهم ضعيف عشان كده لازم تهتم قبل كل شيء أن يقوى إيمانك أن يزداد هذا الإيمان في القلب إزاي ده يجي بقى هذا يأتي بالحديث والقراءة عن الله وعن اليوم الآخر الإيمان في القلب عامل زي البيت لازم تبنيه كل يوم حتى إذا جاءت الفتنة صمت وثبت ده أول شيء في القوة قوة إيمان اثنين الشيء العلمي يعني ايه العلمي اسمع الآية الجميلة دي قال الله تبارك وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار هنا وصفين أولي الأيدي والأبصار هنا قوتين قوة علمية اللي هي الأبصار وقوة عملية اللي هي الأيدي العمل أنت تحتاج أن تكون قويا في معرفتك بهذا الدين لابد أن نتقوى أن نتعلم ديننا حتى إذا جاءت الشبهة صمدنا أمام هذه الشبهات النهاردة يا شباب إخواننا الشبهات لا عد لها ولا حصر والكل شغال وأنت المستهدف أنت الخطة أنت الهدف الهدف أن يصلوا إلى قلبك إما تتنصر ماشي تلحد ماشي تشك في دينك ماشي تبقى مع داعش ماشي مش مشكلة أهم حاجة تصرف عن الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى لأن الإنسان إذا فتن في هذه النقطة فلا خير فيه عشان كده سيدنا علي اسمع كده بقى الوصية الخطيرة دي بيقول إيه بيقول يا كمين كمين ده واحد من تلاميذه احفظ عني القلوب أوعية وخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح احفظ وتأمل بيقول ايه بقى في الصنف الأخير ده بيقول وهمج رعاع أتباع كل ناعق يميلون مع كل صائح لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق ثم أشار إلى صدره وقال آه إنها هنا علما لو أصبت له حملة بقول يا ريتني ألاقي حد يحمل عني العلم اللي في صدري سيدنا علي بن أبي طالب من أكابر علماء الصحابة ثم قال واستدرك على نفسه قال بل قد أصبت لكن شوف بقى المصيبة فين قد أصبت لقنا واحد متين بيفهم كويس حافظ للعلم بس مصيبته فين قال بل قد أصبت لقنا غير مأمون لقنا غير مأمون النهاردة ابتلينا بهؤلاء أعدوا لنا إعدادا لإضلال الناس عن الطريق المستقيم كما قال صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي مين الأئمة الإيه المضلين قال لقنا غير مأمون يستعمل آلة الدين للدنيا ويستظهر بحجج الله على كتابه وبنعمه على معاصيه ده الصنف الأول الصنف الثاني بقى الحمد لله أمين وكل حاجة مش خائن ولا مع الطواغيت ولا مع أعداء ربنا سبحانه وتعالى امال إيه بقى مصيبته قال أو حامل حق لكن لا بصيرة له في إحيائه ما عندوش بصيرة ما تعلمش ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبهة أول ما حد يبعت له على الفيسبوك رسالة ولا يلاقي بوست ولا حد بيتكلم عدنان إبراهيم الحق يا شيخ عدنان إبراهيم و... بقالك كام سنة ملتزم يا أخي بقالي ست سنين خلصت كتاب في العقيدة خدت دورة في السنة خلصت الأربعين النووية عرفت ازاي القرآن جالنا؟ لا ما ما عرفتش، امال بتعمل ايه؟ بقالك خمس واربع وثلاث سنين بتعمل ايه؟ هؤلاء الذين تذكرهم منهم الآلاف وكان منهم الآلاف يقول لا بصيرة له في إحيائه ينقدح الشك في قلبه بأول عارض من شبه لا يدري أين الحق إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدري مشغوف بما لا يدري حقيقته مشغول بإيه؟ بالشبهات ده اللي شغله فين قوتك العلمية؟ درست إيه؟ اتعلمت إيه؟ حفظت إيه؟ مفيش ما بتبكي عليه طيب هو الإسلام ينتصر بمين؟ بهؤلاء الذين ينقدح الشك في قلوبهم لأول شبهة أول ما حد يبعت له حاجة بيضيع يا إما مرجئ يا إما مكفراتي يا إما ملحد يا إما مع النصارى يا إما علماني لا ديني إيه يا عم إيه اللي حصل لك يقول فهو فتنة لمن فتن به يقول وإن من الخير كله من عرفه الله دينه وكفى بالمرء جهلا ألا يعرف دينه عشان كده بسألك سؤال خلصت كتاب في العقيدة من الجلدة للجلدة اه حضرت مع الدكتور فلان كم مرة يعني خلصت كتاب عقيدة من الجلدة للجلدة تعرف لو اديتك كراسة تكتب فيها عقيدتك اللي هتقابل ربنا بيها خلصت سماع شرح الأربعين النووية سبع أشرطة مين خلصهم أصغر شرح ها قرأتهم تعرف فيهم إيه اتعلمت الصلاة وأحكامها ماذا فعلت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تعرف منها إيه تعرف بدر كان في سنة كام أحد في سنة كام الصلاة فرضت إمتى الصيام إمتى الحج إمتى ماذا ماذا تعلمنا يا إخوان للأسف الشديد هذا ضعف انتابنا جميعا انتابنا جميعا إلا من رحم الله عز وجل يبقى القوة الأولى قوة الإيمان اثنين قوة علمية لازم من النهاردة تعمل لك برنامج إذا كانش في درس في مسجد مرتب النهاردة الإنترنت فيه السلاسل موجودة قبل ما تنزل سلسلة يا شيخ روح لحد مشايخ قول له عايز حد شرح كتاب في العقيدة موجود موثوق أسمع لمين سين صاد حط لك برنامج طول النهار انت مشغول في شغلك مش بقول لك سيب شغلك بس هتلاقي ساعة معاك التليفون نزل على التليفون بتاعك شرح كذا وشرح كذا وشرح كذا واسمع ودون الاسئله اللي عندك وتعالى يا شيخ قول له اساله لازم نتعلم ديننا لازم نتعلم ديننا فرغ من وقتك وقت لكن تبكي وخلاص خلاص خليك تبكي هتدنك تبكي لحد ما تموت وممكن بقى لا قدر الله ابنك ده ينضرب هو بالكيماوي زوجتك دي لا قدر الله هي اللي تتاخد في السجن اسرع وترجع حامل لا تبكي طيب ثلاثة قوة الجسد يعني احنا محتاجين المؤمن يكون قويا بقلبه قويا بعقله قويا بايه بجسده ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليه إن لربك عليك حقا ولزوجك عليك حقا وإيه تاني ولجسدك عليك حقا تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يحط القاعدة دي جسمك عليك ليه حق ألا تهمله باش ضعيف ما باش هزيل ولا يكون سمينا بدينا لازم العبد لا يترك نفسه إنما يصح إيه جسده عشان كده قال صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يثون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون آخر حاجة بقى قال ويظهر فيهم السمن سبحان الله يظهر فيهم السمن ايه معنى السمن البدانة اشمعنى يعني علق ابن بطال ابن بطال هذا من أكابر علماء المالكية وممن شرح صحيح البخاري يقول هو كناية عن رغبتهم في الدنيا وإيثارهم شهواتها على الآخرة وما أعد الله فيها لأوليائه من الشهوات التي لا تنفد والنعيم الذي لا يبيد قال فهم يأكلون في الدنيا كما تأكل الأنعام ولا يقتدون بمن كان قبلهم من السلف الذين كانت همتهم من الدنيا في أخذ القوت والبلغة يعني ما يتبلغ به إيه؟ حاجته عشان كده عصام لما حط القيل في الأكل قال إيه؟ قال فإن كان لابد فاعلا فإيه؟ فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لإيه؟ نفس احنا فضل الله تلات تتلات إيه؟ أكل طب والنفس يقول لك إن شاء الله عنه ما دخل ولا خرج حتى سلمة بن سعيد بيقول كلام عجيب بيقول إيه؟ بيقول إن كان الرجل بس ما حدش يزعل يقول إن كان الرجل أي أيام التابعين لا يعير بالبطنة كما يعير بالذنب يعمله والراجل زمان كان إيه يعير بالإيه بالبطنة كما يعير بالذنب إيه يعمله لأن هذا الجسد المترهل أو الهزيل كيف يقوى على الفكر لأن كان الشافعي بيقول إيه الشافعي كان يقول ما أفلح سمين قط إلا محمد بن الحسن الشيباني عشان شيخه ده كان شيخه فكان مؤدب لذلك العبد لازم يهتم تخيل لو بكرة دعينا إلى الجهاد مثلا احتل العدو أرضنا بالله عليك تعرف تاخدها جري من لحد الجامعة تقدر النبي صلى الله عليه وسلم خدها مشي من مكة للطائف الصحابة يقولون كان إذا سار صلى الله عليه وسلم كأنما يتكفأ تكفؤا لا يلحقه أحد صلى الله عليه وسلم طيب الشيء الرابع يبقى قوة قلب قوة إيه عقل علمية قوة إيه جسد أربعة قوة مادية اوعى تفكر اللي يقول لك غير اللي هقوله دلوقتي بيكذب عليك اوعى تفكر ان الدين ارادك فقير وعاله ضاعت الامه يوم ان اصبحت اموالها في ايدي فجارها وسفهاؤها الحد الادنى الا تكون عاله لا على ابيك ولا على الناس النبي صلى بيقول حديث صحيح مسلم يقول لأن يغدو أحدكم أخونا النهاردة اللي عنده 27 سنة ولا 25 سنة ولسه ما اتجوزش اتجوزتش ليه يا أخي يقول لك ما أنا بدور على شغل الأخ اللي بيفكر بره الصندوق ده وهو في الجامعة يحصن فرجه ويعف نفسه ويدور على عمل لحد امتى هتدننا عقولنا مغلقة في تابوت مغلق والاخ دنه لحد ما شعره يشيب ولسه ما اتجوزش 35 سنه ولسه بيكون نفسه يقول لان يغدو احدكم فيحطب على ظهره اخواننا الشوام بتوع سوريا فرج الله كربهم جم مصر والله كان ياتينا الواحد منهم يقول بس انا عايز مبلغ بس اجيب حاجات بسيطه لحد ما نعيش بس شهر اتنين وبعد كده ما تشوفوش بعد سنة أو أقل فتح مشروع ومع ناس صنايعية وبقى معاه فلوس سبحان الله ولم يعد عالة هذا أمر كل الناس تعرفه صح ولا لا لا ينكر لا ينكر مش لازم أشتغل في حاجة معينة لكن أكفي نفسي لا أكن عالة يقول فيحطب على ظهره يعمل رسول الله ما قال فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه فإن اليد العليا ها خير من اليد الايه السفلى ايه اليد العليا تعطي والسفلى اللي هي ايه تأخذ قال وابدأ بمن تعود عشان كده واحد جه عليه السلام قال له يا رسول الله أنا راجل فقير أنا أنا فقير ولقد جئتك من عند أهل بيت عيالي بقى ومراتي ما أراني أرجع إليهم حتى يموت بعضهم يقول له أنا جاي لك من ناس مؤكد لحد ما أرجع هيكون حد إيه مات شفت بقى فقر لحد فين قال انطلق هل تجد من شيء روح كده دور على أي حاجة عندك أتها فانطلق الرجل فجاء بحلس وقدح كل اللي لقاه عنده في البيت بتاعه حتة قماشة مرمية على الأرض حلس يعني حصيرة بالية وقدح إناء من الفخار ده بس فقال يا رسول الله هذا الحلس كانوا يفترشون بعضه ويكتسون بعضه يعني هو له وظيفتين يقعدوا ايه ويضغطوا وهذا القدح كانوا يشربون فيه يبقى البيت فيه ايه بقى دلوقتي خالص فالنبي عليه الصلاه والسلام جمع الصحابه وقال من ياخذهما مني بدرهم ده اسمه ايه بقى مزاد نصر عمل مزاد على ايه على حلس وعلى اناء فقال رجل انا يا رسول الله فقال عليه الصلاه والسلام من يزيد على درهم فقال اخر انا اخذهما باثنتين او باثنين فقال له هما لك خذهم يا عم فاخذ درهمين قال للراجل ده بقى قال له ايه اشتري بدرهم فاسا فاس اللي هي الايه بلطه يعني او شيء يقطع به وبدرهم طعاما لاهلك ففعل الرجل ثم جاء قال له انطلق الى هذا الوادي مكان ده هو فلا تدع حاجا ولا شوكا ولا حطبا ولا تأتني خمسة عشر يوما قال له روح بقى أقطع الحطب والحشائش الموجودة ولمها وبيعها للناس في المدينة مهنة شاقة جدا فذهب الرجل قال له كم يوم 15 قال فانطلق فأصاب عشرة عشرة ايه بقى دراهم يعني اشتغل وباع وجاب عشر دراهم قال فانطلق فاشتري بخمسة طعاما لأهلك وبخمسة كسوة لأهلك روح بقى اشتري أكل واشتري إيه؟ لبس ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا خير من أن تجيء يوم القيامة وفي وجهك نكتة المسألة إن المسألة اسمع بقى المنهج النبوي لا تصلح إلا لثلاثة لذي دم موجع أو غرم مفضع أو فقر مطغع أما أنت لا جاي تسأل هذا هو المنهج على لذلك يا إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم حفظ للأغنياء الذين وقفوا في ظهره في الدعوة إلى الله عز وجل ستنا عائشة كانت كثيرا ما تغار من مين من خديجة ليه ناصر كل ما تأتي سيرة خديجة يثني ويثني ويمدح و و و ففي يوم يعني أكثر الثناء صلى الله عليه وسلم فقالت خديجة خديجة خديجة خديجة والله ما هي إلا امرأة حمراء الشدقين قد أبدلك الله ها خيرا منها تقول له ده ست كبيرة في السن كان عندها 40 سنة والنبي صلى 25 سنة ست كبيرة يعني طبعا لا شك مش زي البكر وهلكت في الدهر أبدلك الله إيه خيرا منها فقال والله ما أبدلني الله بها خيرا ثم عدد صدقتني إذ كذبني الناس ثم قال جملة خطيرة جدا قال وواستني بمالها إذ حرمني الناس المال احنا في المسجد بنعمل دورات معينة في الصيف وفي الأجازة الصيفية حفظ القرآن حفظ السنة بنقعد نلم من إخواننا عشان نوزع شوية جوائز على الأولاد بنلم ليه أغلب الإخوة فقراء أو متوسط الحال أين أهل اليسار أهل الغنى الواد مارك بتاع الفيسبوك عيل أقل من 20 سنة ولا ملياردير فين إخواننا كله بيفكر في صندوق واحد بس بره الصندوق ما حدش بيفكر ونقنع بما نحن فيه اصل انا زاهد زاهد مين مين قال لك ان ده زهد يقول صلى الله عليه واله وسلم اسمع ما نفعني مال قط ما نفعني مال ابي بكر يا سلام صديق كان في خلف نوع سلام ينفق عليه حتى انفق ماله كله كله يقول له سبت لعيالك يقول له ايه تركت لهم الله ورسوله اول ما الكلمه دي ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر بكى أبو بكر الصديق وقال يا رسول الله وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ده أنا وإيه وفلوسي ليك صلى الله عليه وآله وسلم أخوانا اللي أنا قلته ده حد أدنى حد أدنى لازم يكون متوفر فيا وفي حضرتك ده المؤمن القوي وكل قص قصور في إحدى هذه الحيثيات الأربع ضعف لازم تقويه لازم تزيله وتكون مؤمن قوي هذا على مستوى الفرد لكن الأمم لا تبنى بفرد ولا بأفراد إنما تبنى بإيه؟ بجماعات أمة اسمها أمة عشان كده ربنا عز وجل قال لنا وسلم إيه؟ قال هو الذي أيدك بنصره و وبالمؤمنين عشان كده محتاجين بقى الأمة نفسها تكون قوية يبقى رقم واحد الفرد يكون قوي اتنين الأمة تكون قوية لماذا؟ لأن الأمة المسلمة إذا كانت أمة ضعيفة ستفشل في تحقيق غايتها التي أوجدها الله لأجلها قلت لكم كده كتير اوعوا تنسوا احنا في الدنيا دي احنا كمين كمين كسلفيين ولا كإخوان ولا كمسلمين احنا كمسلمين وجدنا في هذه الدنيا لغاية ربنا قال في القرآن ايه كنتم خير أمة ايه أخرجت للناس وظيفة هذه الأمة تعبيد الناس لرب العالمين دي وظيفتنا انت تبقى عبد والعالم ده يعود فيعبد رب العالمين سبحانه وتعالى اخراج الناس من الظلمات الى النور ربنا قال في القران قل هذه سبيلي اعمل ايه ادعو الى الله على بصيره انا ها ومن اتبعني اننا قوم ابتعثنا الله دي وظيفتنا لا يمكن لهذه الامه ان تقوم بهذه الوظيفه وهي امه ضعيفه اذا لابد ان نكون امه قويه العالم شئنا ما بين قسمين النهارده العالم قسمين ربنا قال في القرآن هو الذي خلقكم فمنكم ها كافر ومنكم ايه مؤمن العالم النهارده قسمين مؤمن وكافر والله الذي لا إله غيره لو تركونا لما جاز لنا أن نتركهم الكلام ده مهم قوي لو فرضنا جدلا أن العالم الكافر تركنا وشأننا لو فرضنا لما جاز لنا كمسلمين أن نتركهم حتى ندلهم على الله عز وجل فكيف وهم تركونا ولا لم يتركونا تركونا يا شباب لم يتركونا إنما جاءوا إلى ديارنا احتلوا بلادنا وانتهكوا أعراضنا وسرقوا خيراتنا وضللوا شبابنا وغزونا فكريا واجتماعيا وثقافيا فكيف لنا أن نتركهم كيف لنا أن نعيش بعد ذلك إيه معنى أن نكون أمة قوية ما معنى أن تكون هذه الأمة المسلمة مش الأمة العربية الأمة المسلمة أمة قوية ما معنى ذلك أن تكون أمة قوية في إيمانها أن نوجد الجمع المؤمن الجمع يعني إيه الجمع بعض إخواننا متخيل متخيل انه بالعمل الفردي هيصلح لا ربنا عز وجل علمنا في سورة الفاتحة انت بتقرأ في الفاتحة بتقول ايه إياك أعبد ولا إياك نعبد إياك نعبد وإياك هو المتكلم فرد ولا جماعة متكلم فرد امال ايه معنى نعبده نستعين اهدني ولا اهدنا اهدنا ليه طيب صراط الذين ها أنعمت عليهم إذا ده بيعلمك إيه أنت مش لوحدك لست وحدك أنت مع إخوانك أنت مع هذه الأمة شوف سيدنا موسى إحنا عندنا خمسة اسمهم أولو العزم إيه معنى العزم يا شباب قوة عشان كده ربنا عز وجل قال عن سيدنا آدم إيه قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزم لكن بقى الخمسة دول اسمهم قولوا الإيه العزم عشان كده ربنا اختارهم لمهام خطيرة جدا كان منهم موسى عليه السلام ربنا اختاره انه انه يذهب الى طاغية العالم فرعون لما ربنا كلفه بالمهمة دي قال لسيدنا موسى قال واخي هارون اسمع كده هو أفصح مني لسانا الله عز وجل قسم المواهب كما قسم الأرزاق احفظ دي ربنا قسم الايه المواهب كما قسم الأرزاق النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال قال وأعلم أمتي بالحلال والحرام من معاذ معاذ قائد للجيش ولا بتاع علم طب وخالد وخالد سيف سله الله على على الكفار وأفرضهم مين زيد وأصدقهم حياء عثمان هو ده معنى إيه إن كل واحد ربنا اختصه من عليه بموهبة معينة عشان يحصل إيه حاجة اسمها التكامل سيدنا موسى يقولون كان في لسانه لدغة مثلا لا يستطيع أن يعبر تعبير قوي لكن هارون أخوه ما شاء الله يستطيع أن يبين إيه معنى يبين يوضح فقال إيه قال له يا رب وأخي هارون هو أفصح مني لسانا بعوز إيه يعني فأرسله ها معي يعمل إيه ردءا يصدقني إني أخاف أن يكذبون ربنا قال له إيه سنشد عضدك بأخيك ربنا عز وجل بيقول في القرآن إيه قال واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ ها جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين عملوا إيه فكذبوهما إيه اللي حصل فعززنا بثالث إيه معنى فعززنا يا شباب يعني قوينا أمر الاثنين بالإيه بالثالث هم دول إيه رسل ولا دعاة رسل رسل رسل أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فربنا عمل إيه ها بعت الثالث حتى يقوي الاثنين الأولانيين سيدنا سليمان لما دعا قال يا رب رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وربنا اداله بقى الملك اللي انتوا عارفينه جاله الهد هد الايه هد هد طائر يعني ده يساوي كام في جيش سليمان انت لما تقف كده قدام الجيش بتاع سيدنا سليمان العرامرم ده وتلاقي الهدهد واقف الناحيه دي تستعظمه ولا تستصغره تستصغره طبعا ده واحد من جنود سليمان لما سيدنا سليمان قال أيكم يأتيني بعرشه قال له إيه أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك إيه طرفك الهدهد ده جاله قال له إيه قال له أحط بما لم تحط به أه. كن أنا ممكن ما اعرفش اه ممكن ما تعرفش وانت ايه يعني ويجي هدهد يعلمك ويعرفك اه يعرفك اول الفشل واخطر الفشل لما تشوف نفسك وتلاقي اللي حواليك كلهم ما لهمش قيمه كلنا كلنا لنا دور كلنا لنا دور في خدمة هذا الدين ولا ينتقص أحد أحدا إلا مخذول لا ينتقص أحد أحدا إلا مخذول أنا أقسم بالله العظيم أتمنى أن يرفع الله شأن الأزهر وأن يعود لمجده ولا يتمنى ضياعه إلا جاهل الأزهر شوكة في حلوق هؤلاء أتمنى أن يرفع الله شأنه خطباء الأوقاف أسأل الله عز وجل ربنا يبارك فيهم ويعلمهم اوعى أبدا يبقى في صدرك غل على حد بيزرع أي خير في الأمة طالما أن هو في المجمل من أهل السنة والجماعة مش رجل بدعي ليه؟ لأن أنا لن أفعل كل شيء وأنت لن تفعل كل شيء الأمة تحتاج أن تقوم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لوحده لما قعد قدام الأنصار لما بقى زعلوا بعضهم الشباب يعني ما ادناش فلوس وادى الجماعه دول وازاي الكلام ده قال لهم ايه قال لهم في اخر القصه والله لو شئتم لقلتم جئتنا طريضا ف فاويناك اويناك اه اويناك مش كان بيقول هو في مكه من ايه ها يؤويني حتى ابلغ رساله ايه ربي عشان كده سبحان الله النبي اصلا كان بيقول عن سيدنا لوط سيدنا لوط لما جاله الاضياف الملائكه الاطهار وقومه عرفوا بالموضوع وجم بقى يقولوا له احنا عايزين الاضياف دول عشان نفعل معهم الفاحشه سيدنا لوط زعل جدا سيدنا لوط كان في البلد دي ملوش حد ملوش حد خالص ليس له ناصر النبي عليه الصلاه قعد عشر سنين في ظهره مين في ظهره مين عمه الكافر حتى انه قال بعد ان مات ابو طالب ما نالت مني قريش ما نالت إلا بعد موت عمي أبي طالب لوط بقى سيدنا لوط كان لوحده لما الجماعة الكلاب دول ال- الأنجاس دول جم يطلبوا أضيافه قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نعصم بيقول إيه بقى بيقول رحمة الله على لوط إن كان لا يأوي إلى ركن شديد ثم قال اسمع بقى وما بعث الله من بعده من نبي إلا في ثروة من قومه أي عدد سبحان الله بعد سيدنا لوط مفيش نبي بعث إلا لازم يكون معاه إيه؟ حد منع حتى يمنعوه من الايه من اذى هؤلاء لكن الجمع ده ممكن يبقى كبير قوي بس اهون على الله تبارك وتعالى من الذباب لازم يكون جمع ومؤمن جمع ومؤمن عشان كده سيدنا خالد هو بيفتح في بلاد العراق فارس وفي بلاد الشام في الروم بعت له احد ملوك الروم بيقول له ايه بيقول له يا خالد استحلفك بالله سيدنا خالد عمال يكتسح يكتسح تسقط دي وتسقط دي فالراجل ده بعت له رساله قال له استحلفك بربك هل انزل الله عليكم سيفا من السماء تغلبوننا به وربنا بعت لكم سيف معاكم سيف مثلا عينينه فكل ما تخشوا ايه يا عم ده قال له كلمه خطيره قوي بعت له رساله كده قال له إنما قد جئتكم بقوم هم أحرصوا على الموت منكم على الحياة قال له هو ده الموضوع في جملة واحدة خلصت في إيه؟ قال له أنا جايب معايا ناس يحرصون على الإيه؟ على الموت لا يمكن لأحد أن يحرص على الموت إلا إن كانت قد خالطت بشاشة الإيمان قلبه عشان كده عصام قال إيه بقى؟ قال يوشك أن تتداعى عليكم الإيه؟ الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها فواحد من الصحابة قال له أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال لا بل أنتم كثير ولكن غثاء كغثاء السيل ثم قال صلى الله عليه وسلم ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن في قلوبكم ال... الايه الوهن يعني ايه ضعف قالوا وما الوهن خالد قال لهم ايه انا جايب لكم ناس ايه يحرصون على الموت حرصكم على الحياة ال- وما الوهن قال حب الدنيا و... وكراهية الموت مش كده الشرط الاول في الجمع المؤمن الايمان ان في يوم اخر فهذا يحملك على الا تتعلق بشهوة ولا فتنة هذا هو طيب ثم الأمة المؤمنة تم اسمع دي تمتلك كل أسباب القوة حط بقى فيها كل حاجة ربنا قال في القرآن إيه؟ قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وسابها كده عشان تشمل إيه كل ما يقويك وتستطيع أن تحضره اعمل إيه هاتوا فعلوا محمد الفاتح لم يستطع أن يحطم أسوار القسطنطينية إلا بالمدافع إلا بالمدافع لما استوجب الأمر عمل المدافع ولا هنحارب بالشعب وبالفؤوس وبالكلاشنكوف ها. طيب لذلك أمة لا تمتلك قوتها أمة ضعيفة أمة لا تمتلك قوتها أمة ضعيفة أمة لا تمتلك دواءها أمة ضعيفة أمة لا تمتلك سلاحها أمة ضعيفة على الأقل لازم الأمة يحصل فيها كده أسباب قوة يا إخوانا العالم المجنون هذا لا يحترم إلا الأقوياء نتنياهو كان بيقول من حوالي شهر واحد بس بيقول إننا لا نصنع السلام إلا مع الأقوياء هو مين ممكن يقعد معاك على الط- على الطاوله مين يقعد معاك على الطاوله قوي انا اقعد معاك ليه اصلا صح اقعد معاك ليه يعني كفار قريش امتى قعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما حسوا ان هو ايه قوي خلاص آه، نقعد بقى ونتفاهم لكن قبل كده فاهم مين فاهم مين اتفاهم معاك لما اكون ايه قوي وعلى قدر قوة الرقم اللي معاك تاخد وتدي هو ده القصة يا اخوان المعادلة باختصار ايه المعادلة باختصار عشان كده اعداؤنا عمدوا الى ايه الى افقار شعوب المسلمين وتجهيلها ليه لنزع كل اسباب القوة من ايديهم عمدوا على ايه افقار شعوبنا ومص ثرواتنا وتجهيل الامه ليه ده كله تبص كده العالم العربي والاسلامي في ذيل الامم في كل شيء في التعليم في الصحه في الفكر في الاختراعات ده كله ليه حتى اللي ينبغ لما دخل المحتل الامريكي العراق في خلال اسبوع تم اغتيال اكثر من 300 عالم قتلوا قتلا حوالي شهر فيه واحده قتلت في مصر عالمه من ال- في التكنولوجيا طبعا كل ح- كل حاجه بتطرمخ والموضوع بيروح يعرفونهم بالواحد مش هيوقع ويخدمهم يبقى ايه يقتل لذلك هؤلاء ارادوا نزع كل سبب من اسباب القوه من ايدي المسلمين السؤال بقى هنا المهم جدا لماذا يجب ان نكون اقوياء ليه احنا لابد ان نبحث عن اسباب القوه ونحضرها لماذا الجواب رقم واحد لأن الله أمرنا بذلك سؤال هنا مهم أوي هو ربنا محتاج مننا إن إحنا نكون أقوياء حد يرد عليا أقول السؤال مرة تانية ربنا قال في القرآن وأعدوا لهم أعدوا ده فعل إيه فعل إيه أمر ما استطعتم من قوة يبقى إحضار القوة واجب ولا مش واجب طيب هو ربنا القوي المتين ذو القوة محتاج مننا ان احنا نجمع اسباب القوه محتاج مش محتاج لكنه امرنا بذلك امر رباني قوه كلها له سبحانه وتعالى وربنا اهلك امم كامله كانت اشد الامم قوه شوف ربنا عز وجل قال في القران ايه قال اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم ايه قوه وقال تبارك وتعالى فاما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة فين عاد فين ثمود فين كل دلهم أهلكهم الله عز وجل خلاص يا عم انتهت الأناهة نقول يا رب أهلك بشار أهلك التحالف الصليبي أهلك بوتين والروس والخاص الموضوع منتهي مش ربنا قال في القرآن الذين قال لهم الناس إن الناس إن الناس ها قد جمعوا لكم فه فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل إيه لم يمسسهم سوء أهو طبق الآية بقى لا ده فهم غلط هذا فهم خاطئ إمتى نقول حسبنا الله ونعم الوكيل تعال شوف كده الحديث دوت حديث عجيب جدا هذا الحديث خرجه أبو داود في سننه بإسناد حسنه الحافظ ابن حجر في نتائج الأفكار بيقول إيه بقى بيقول قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين صلى عليه يعني في اتنين كان بينهم إشكال مشكلة يختصمون في قضية فاللي بيحكم بينهم مين سيدك النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه فقضى لرجل على رجل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في الحديث ها لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فإذا قضيت له بغير حقه فإنما أقضي له بقطعة من النار قول لهم أنا حكم قدامي إيه أدلة صح بحكم عن طريق الإيه المعطيات اللي قدامي فلو واحد قلت له الحكم ليك ما يقولش هو النبي قال لي وهو عارف ان هو ايه ان هو ضلالي واضح كده فالشاهد جم اتنين عليه السلام ده قال حجته ده قال حجته فالنبي عليه السلام حكم لواحد على التاني فالمحكوم عليه ماشي كده بقى بعد ما الحكم خلص ماشي هو بيقول حسبنا الله ونعم الوكيل طبعا هو مش بيتحسب في النبي صلى الله عليه وسلم لا انما يعني هو حاسس بالظلم فبيقول حسبنا الله ونعم الايه الوكيل فالنبي قال للصحابه ردوه تعال ما تقول قال أقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله يعني إيه كافيني الله ونعم الوكيل نعم من توكلت عليه قال له أنا بقول كذا كذا فقال له ده اخوانا منهج حطه في حياتك قال إن الله يلوم على العجز إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل في لفظ قال اطلب حقك حتى تعجز فإذا عجزت فقل حسبي الله ونعم الوكيل ايه معنى الحديث يقول ان الله يلوم على العجز يعني انا ما بقاش مفرط في حقي ولم اجمع اسباب القوه واقول ايه ها حسبي الله ونعم الوكيل لا انت اعمل ايه اعمل كل اللي عليك اخوانا ربنا سبحانه وتعالى ربط الاشياء بايه باسبابها واحد عايز يخلف فيعمل ايه فيترهبن ويقول يا رب اعطيني ولدا ينفع هو ربنا ممكن يعطي الولد من غير جواز ولا مش ممكن ممكن ولا مش ممكن ممكن بس ده الاصل وده العاده مش دي العاده العاده والاصل ان الزرع بيطلع بايه بميه احنا عايزين نزرع الصحراء نعمل ايه شوف فين الابار وتجيب الشق الترع و... نعمل كده عجزنا بقى يا رب اغثنا صح اسقنا اعمل ايه يعني يبقى لما الراجل قال له انا معايا ناقه يا رسول الله اسيبها واتوكل ولا اعمل ايه قال له ايه اعقل ايه معنى اعقلها مش اعقلها يعني اعقلها اعقلها يعني ايه اربطها وتوكل اربطها وتوكل هو ده المنهج يبقى ناخذ بالاسباب عشان كده قال له ايه ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس خذ بكل مستطاع من الاسباب المطاح- المتاحه فاذا غلبك شيء ها خلاص بقى تقول ايه حسبنا الله ونعم الوكيل النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الكلمه دي اللي احنا قلناها بتاعت ال- سوره ال- ال عمران الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع قد جمعوا لكم فاخشوهم انما كان قاعد فين قاعد في بيته ده كان بيحارب بيحارب ولسه الجراح لم لم لم تهدى بعد وجاله الخبر ده الجماعه كفار ندموا وراجعين ي- يقضوا على البقيه البقيه قال للصحابه ايه البسوا يلا ثم قالوا ايه حسبنا الله ونعم الوكيل هو ده اخوانا الله عز وجل امرنا ان ناخذ بالقوه في كل شيء شوف ربنا عز وجل بيقول ايه سيدنا يحيى ربنا قال له يا يحيى خذ الكتاب ها بقوة لما تتعلم القرآن لما تحفظ القرآن لما تتعلم العلم لما تعمل درس بعض اخواننا اللي معايا في المسجد ممكن يكون بيخطب جمعة مرة بقول للإخوة اللي بيخطبوا الجمعة تحضر الجمعة امتى؟ قال لي بفضل الله عز وجل يوم الجمعة الساعة 9 الصبح على فكرة هو هو مش بيهزر هو كده شايف نفسه ايه؟ ادى ثلاث ساعات تحضير جمعه لماذا لم تحترم عقول الناس انا عايزك تجيب اخرك اعمل اللي عليك اخ محفظ قران كريم كم حافظ خرج من تحت ايديك اخ داعيه اخ تاجر بقاله 20 سنه هو اللي عنده محل كف بيته بس كده مفيش عندك امل مفيش طموح يا اخي مفيش تخطيط ده بيل جيتس 67 مليار ولا 76 مليار مش فاكر 76 مليار دولار مش عايز اقول لك قد ايه من التبرعات بيروح فين كل عارف يعني فين انت بقى من دوت ربنا عز وجل بيقول واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور ها خذوا ما اتيناكم ايه ها بقوه نحتاج القوه حتى نقيم ديننا هذا الدين لا يقيمه الضعفاء شوف الايه العجيبه دي آية عجيبة جدا قال تبارك وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب احفظ كده وعد وأنزلنا معهم واحد الايه الكتاب اثنين والميزان ليقوم الناس بالقسط ثلاثة وأنزلنا ال- الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس عشان كده قال أهل العلم لا يقوم الدين إلا بالكتاب والميزان والحديد قيام الدين الكتاب كتاب يهدي وميزان العدالة يحكم وحديد يحمي التلاتة دول لما واحد يقع الدين ما يقومش وعلى قدر تمام كل واحد منهم يكون تمام الدين أظن الكلام واضح نحتاج هذه القوة حتى نغلب أعداءنا الذين انتهكوا أعراضنا واحتلوا بلادنا سواء احتلالا أصليا أو احتلالا بالوكالة من أعظم ملوك الأرض إن لم يكن أعظمه ذو القرنين ربنا عز وجل يقول في القرآن إيه قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى إن مكنا له في في الأرض وعملنا إيه تاني وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا الملك العظيم ده اللي راح مطلع الشمس ومغرب الشمس جه لقى مين؟ لقى يأجوج ومأجوج قالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك إيه؟ خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم إيه؟ سد قال لهم إيه؟ ما مكني فيه ربي خير ف فأعينوني بقوة أنت محتاج قوة أه محتاج قوة لازم حتى لو كان ذو القرنين حتى لو كان ذو القرنين نحتاج القوة كأمة حتى لا نفتن الكفار في دينهم لو دين الإسلام إزاي الكلام من الآيات العجيبة جدا ربنا عز وجل بيحكي في القرآن الكريم يقول في القرآن الكريم عن دعاء الصالحين بيقولوا كانوا يقولون ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا تاني الآية كده ربنا لا تجعلنا فتنة لمين للذين كفروا يعني رب ما تخلينيش فتنة لواحد كافر ازاي اكون انا فتنة لواحد كافر مجاهد بن جبر من اكابر المفسرين بيقول في الايه ديت ايه يقول يا رب لا تعذبنا بأيديهم حتى يقولوا لو كان هؤلاء على الحق ما أصابهم هذا قول يا رب ما تخليش عذابنا على ايد الجماعة دول عشان ما يقولوش دول لو كانوا على دين حق ما كانش ايه أصابهم ذلك تخيل لو واحد كفر النهارده في أمريكا ولا في أوروبا يبص على العالم الإسلامي كده فيرى التخلف والجهل واحتلال أراضيهم والقتل والسبي دي أم على الحق ليه يا اخوانا بقى لان خلي بالك في حاجة اسمها سنن كونية او عادات اجتماعية في جميع الامم ايه بقى العادة ديت عندنا واحد من اكابر رواد علم الاجتماع مسلم اسمه ابن خلدون ابن خلدون بيقول كلام خطير قوي قوي قوي بيقول ايه بقى المغلوب مولع ابدا بالاقتداء بالغالب احفظ الكلام ده مهم قوي قوي بيقول المغلوب اللي هو المهزوم الضعيف مولع من الولع ابدا بالاقتداء بالغالب في اسمع شعاره وزيه ونحلته وسائر احواله وعوائده يعني هتلاقي المغلوب دايما شايف شوف مثلا كنتاكي وماكدونالدز حتى في الاكل حتى في الثياب حتى في اللغه حتى في الثقافه كيف استطاعوا غزو بلاد المسلمين لان احنا عندنا نظره دونيه لانفسنا ونظره استعلاء لمين لهؤلاء دايما شايف احنا تحت وهم فين فوق فلما اتغلبنا ولما استضعفنا ولما أصبحنا أراذل وجد في الأمة من ينظر إلى هؤلاء بكل ما هم فيه منة وخبث ونجاسة على أنه رقي فاستوردنا منهم أخبث ما هم فيه ليه؟ دي عادات يا أخوانا عادات على عكس كده بقى يقول لك زمان في الأندلس لما كانت حضارة الأندلس حضارة يضرب بها المثل كانت البلاد النصرانية على حدود الأندلس كان يفتخر أبناؤها أنهم يتكلمون بالعربية كان الواد يقعد كده الواد مثلا من مدينة كذا في جماعة كفرة يتمنظر على الواد اللي هو جنبه الكافر ان هو بيتكلم ايه عربي منظر عليه بيتكلم عربي سبحان الله مع ان هو في عداء تاريخي الأندلس دي كانت بلاد نصارى وأصبحت إمارة إسلامية لكن لا هو هو كده المغلوب مولع أبدا بإيه؟ بتقليد مين؟ الغالب فلما غلبنا وهزمنا وأصبحنا هكذا خلاص حدث الذي إيه؟ الذي ترون السؤال الآن إلى متى سنظل عاجزين أو بالمعنى الصحيح بقى الدقيق نعجز أنفسنا بأنفسنا لسنا عجز يا شباب العجز ده اللي هو إيه؟ اللي هو فقد الأدوات تماما لكن فضل الله لنا عقول ومعنى إمكانيات عشان كده الناس كان يقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل العجز أصل كل شر هو الأخ اللي نايم النهاردة الفجر وسمع الأذان أو ما سمعش عاجز ولا معجز نفسه عاجز نفسه بدليل هو هو ده الساعة ستة ولا سبعة الصبح يقوم على شغله لكنه عجز نفسه في النقطة, في النقطة دي وهكذا عشان كده قال أهل العلم العجز مفتاح كل شر ناصم قال استعن بالله ولا إيه ولا تعجز نحن نحتاج نحتاج إلى الإخوة المحترفين لا الهواة أخ اللي يتقن الشيء اللي ربنا من عليه فيه لا تكتفي ان انت حفظت القرآن واحد ربنا فتح عليه بالقرآن مثلا انت فين خطتك في القرآن ده هتوصل فيه لحد فين واحد ربنا فتح عليه في باب العلم مثلا باب التفسير امتى هيكون عندنا خمسين واحد زي الشعراوي رحمة الله عليه امتى امتى النهاردة يكون عندنا خمسين واحد فقيه بمعنى فقيه الفقيه القوي صاحب علم الاعتقاد القوي صاحب علم السيرة القوي المؤرخ القوي المناظر القوي يقولون ان احد خلفاء الدولة العباسية جاب واحد من اهل البدعة ليناظر رجل من اهل السنة فحطوهم بقى قال له يلا اتناقشوا كان زمان بقى الخليفة بقى بيرعى الدين وكده وجاب مناظرة يعني فالمهم فالمبتدع ده قال كلمة كده قال لقد قال فلان كذا وكذا بيقول له فلان قايل في الكتاب الفلاني كذا كذا فالشيخ رد عليه قال له كذبت ما قال كذا انما قال كذا وكذا الكلام ده غلط ما قالش الكلام ده فقال بل قال فقال العالم السني ده الخليفه قال احضر الكتاب قال احضر الكتاب فاحضر الكتاب قال عد كذا وكذا صفحه قعد يعد قال عد كذا وكذا سطر عد قال اقرأ فقرأ فإذا الكلام كما قال الشيخ فالخليفة بص للشيخ كده مبسوط بقى يعني استمخي كده قال له كيف فعلت ذلك عملتها ازاي دي يا نمس ها كيف فعلت ذلك قال والله إنما أعددتها لمثل هذا اليوم مش يجيب لك على قناة فضائية واحد مكسح ها مكسح قدام واحد لاسن الأخ لا حافظ القرآن ولا حافظ الأحاديث ولا وفي اللغة العربية عمال يلحن ولا عارف أي شيء في أي شيء والتاني بيعرف ينمق كلمتين طبعا المحاور اللي قاعد بيظبط لأن هو متفق ها فيظهر الحق بصورة المغلوب ويظهر الباطل بصورة الإيه؟ الغالب لأنه ما لقاش حد قوي يحمله النهاردة الملاح ده مالين الدنيا والعلمانيين مالين الدنيا فين بقى الكتائب اللي ترد على دول فين لا في غايه الضعف الاخ بقى له 20 سنه رايح المسجد بكتابه راجع خلصت ايه بقى حفظت ايه سيادتك ما عملش حاجه منظر وخلاص الاخ حافظ القران الكريم خلصت ايه من القران ومن القراءات ومن تفسيره مفيش للاسف الشديد نحتاج الى الاقتصادي القوي قلت لكم قبل كده يا اخوانا الدين قوام المال ممكن واحد ربنا يفتح عليه بالعلم بس مش معاه فلوس محتاج في ظهره التاجر اللي يقويه مسجد البخاري بقى لنا سنين مش عارفين نوسعه مسجد الناس تقعد في الشارع ويجي رمضان مش عارف حته مسجد التنصير في افريقيا على اشده يشترى الناس بالاموال شراء في السنه السنه تسكت بالاموال صح ولا ما صح؟ عشان النبي كان بيقول ايه؟ يقول إني لأعطي ها رجالا وأدع آخرين ليه بيعطيهم أتألفهم هو عارف انه بيسكته بالايه عشان كده ربنا حط في ضمن مصارف الزكاه الايه ها والمؤلفه قلوب في واحد كده يشترى ها اسكت اسكت فيسكت طب ده مش موجود بقى يقرفك بلسانه اذا لابد ان يوجد امثال هؤلاء ربما لا يستطيع احدنا ان يفعل ذلك انا اخري اعمل مشروع قد كده لكن ممكن انا واخويا واخويا واخويا نعمل شركه كنت هعمل مشروع ب 40 50 60 70 الف لكن انا واخويا واخويا واخويا نعمل مشروع بنص مليون ونحط خطه بعد سنتين من النص مليون دول بقوا 5 مليون التشيع تنفق عليه دول والتنصير ينفق عليه دول لكن من الذي ينفق على دين ربنا سبحانه وتعالى اخوانا هناك طاعون يجتاح الامه يحتاج الى اقوام مخلصين متضافرين مجتمعين يقاوموا ذلك نحن نحن نقاوم قدر الله بقدر الله اللي احنا فيه ده قدر ولا مش قدر خلاص نستسلم بقى نعمل لا لا سيدنا عمر بن الخطاب هو والصحابة لما راحوا الشام ولقوا الطاعون نزل عملوا ايه قال هنرجع ابو عبيدة قال له اتفر من قدر الله قال ايه ها بل نفر من قدر الله الى قدر الله لازم نغير الواقع ده نثور عليه لا نركن لا نستسلم نحن أمة لا تستسلم أبدا طول ما الروح في الجسد ده لا تستسلم إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فل فليغرسها اغرس وتستطيع ذلك ليه شايف نفسك عاجز وضعيف ليه متى نبهر الكفار ولا يبهروننا متى نغزوهم ولا يغزوننا غزو الثقافي امتى احنا احنا اتكلم بخمسين لسان بالإنجليزية والفرنسية والألمانية ونكتب مش هم اللي يغزوننا بإمكاننا يا إخواننا أن نفعل الكثير شغل المخ ده الجمجمة دي ربنا اداك العقل ده فرق بينك وبين البهيمة ليه فكر كيف يعني من حوالي أسبوع الخميس اللي فات الزقازيق بقت سمعتها في الطين حالة تحرش ومش عارف ايه والشباب شرقية ده احنا فلاحين صح ده احنا متصنفين ان احنا ايه فلاحين كان بلاد الفلاحين يحصل فيها كده والاخوه زعلانين زعلان ليه والله المتحرش والمتحرش بها مساكين اه مذنبين طبعا لا شك لكن مساكين احنا عملنا لهم ايه ماذا قدمنا لهؤلاء ماذا قدمنا لشبابنا يا اخوان عملنا لهم ايه ايه البرامج الثقافيه الدعويه اللي عملناها حد فكر محدش بيفكر واللي بيفكر بيفكر لوحده انا مالي يا عم خلاص ما تزعلش بقى لما بكره يتحرشوا بزوجتك صح ولا ما هوش صح اذا لابد يا اخوان كتف في كتفك وايدي في ايدك وبايدينا ان نفعل الكثير عيالنا اطفالنا النهارده اسال يا اخ من اللي قاعدين ضربه قول له زوجتك لما بتحب تسكت ابنك بتشغل له ايه طيور الجنه ده دي الاخت المحترمه يعني عشان يتعلم الرقص ها لا سبيستون ال MBC 3 و Network صح هتعمل ايه الاخت المسكينه الواد عمال يعيط عشان تسكتهم يقول لهم ايه ها؟ يلا يلا طيب تخيل بقى الامه اللي فيها النهارده كام اخ ملتحي وكم اخ متدين وحبه للدين قد كده الى الان ما عندناش حتى كرتون اسلامي لعيالنا ولما نحب نعمل كرتون بندبلج كرتون فين اخواننا لا اللي بخخ عقمه تصدت خلاص لا ما صدتش الدراما النهارده بتعمل ايه في الامه من رمضان لرمضان كم مسلسل بيتعمل في رمضان 38 انا ما اعرفش كام بس م... وكلها عهر وفجر صح شوف بقى مسلسل واحد ملقان بالمخالفات التاريخية والشرعية بس حسه حسه العام حس ديني مسلسل أرطغرل بتاع تركيا يتابعه 65 مليون بني آدم أنا قابلت شباب شباب يعني بعيدين تمام البعد عن الدين بتأثروا وقال لي والله أنا نفسي أخدم ديننا ونفسي أعمل شباب بيقول لي انا شفت في الاسبوع الواحد 30 حلقه الحلقه ساعتين المسلسل مليان مخالفات ولا يجوز مشاهدته انا بقولها بمنتهى الصراحه مليان مخالفات شرعيه وتاريخيه ولا يجوز مشاهدته بس مع ذلك لان السمه العامه التذكير بالامه وتاريخها ومجدها وجهادهم ومناهضة التتار والصليبيين وفرسان المعبد وآيات القرآن واضحة فيه الشباب اجتمعوا عليه مفيش حد نظيف يعمل مسلسل محترم مفيش لأن محدش بيفكر ولا حد بينفق فين دول النهاردة إخواننا بأيدينا أن نفعل الكثير لكن إحنا حسبنا الله ونعم الوكيل عملوا مسلسل في رمضان و... طب أنت عملت إيه أصحاب الأموال فين هم وأصحاب الإبداع فين هم ما يتعملش ليه فرق وتعمل حاجة زي كده إخواننا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم أحد الأخوة بيقول لي يعني الدعاء في الحرمين وفي المساجد تكون ربنا ما استجابش ليه عارف ربنا ما استجابش ليه ليه تعال اسمع كده الحديث دوت قال ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم حديث صحيح رجل كانت تحته امرأة سيئة سيئة الخلق فلم يطلقها ورجل كان له على رجل مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله والله يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم إيه معنى الحديث؟ نعصم في بيقول في ثلاثة هيدعوا على اللي ظلمهم وربنا إيه؟ مش هيستجيب في الثلاثة دول بالذات الأولاني واحد متجوز واحدة وقرفاف عيشته سيئة الخلق بتشتمه ها بتبهدله أو أيا كان الخلق السيء وحاول يصلحها ما صلحتش وعمالة تعذبه المفترض يعمل ايه بقى هو ساعتها انت يا عم عم ايه الاذى ده خلاص فتسريحهم بايه باحسان لا هو مخليها عنده يا رب انتقم منها يا رب يا رب شلها يا رب يا رب يجي لها مرض رعاش يا رب ها ربنا يستجيب له طب ما تمشيها التاني عمل ايه قال ورجل كان له على رجل ما واحد قال له معكش 10000 سلف قال له معايا اتفضل طب ورقه ها ورقه يا عم الحاج احنا بدنا ورقه طب نشهد ولا نشهد ده انت كلمتك عندي بالايه ب 50 ورقه ولا خد الفلوس وايه ومشي فلوس يا عم فلوس مين يا رب عليك بيه يا رب يا رب خد لا يستجاب له ضيع حقه واحد تاني سافر السعودية ولا الكويت ولا الخليج ومراته في في مصر هنا ويبعت الفلوس لمين للزوجة تشتري وتكتب باسمها تكتب باسمها رجع صاحبنا بعد 10 سنين تقول له والله لو ما قعدت زي الجزمة لصوتك بره ليه كل حاجة باسم مين الزوجة يا رب لا يستجاب له مش ربنا قال لك ولا تؤتوا الايه ها السفهاء اموالكم خلاص لا يستجاب له لماذا لم يستجاب له لانه ضيع نفسه بايه ها بنفسه كان في ايده السبب ومع ومع ذلك ايه ها القى به خلف ظهري اذا لا يستجاب له عشان كده سيدنا عمر كان يقول شباب نحن لسنا عجزه إنما نعجز أنفسنا بأنفسنا كان يقول سيدنا عمر اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة أحسبكم والله حسيبكم ثقات عندكم حب للدين فلماذا نعجز طب نعمل يا مولانا واحد نستقوي بالله عز وجل إحنا من غير ربنا ولا حاجة الكنز من كنوز الجنة ها لا حول ها ولا قوة أنت بتخلص أكل بتقول إيه خلص اكل بتقول الحمد لله ها الذي اطعمني هذا ورزقنيه من غير ايه حول انا ماليش حول ولا قوه من غير ربنا انا عارف كده مش شايف نفسي احنا من غير ربنا ولا نسوى يا رب نستقوي بك واحد اثنين ناخد بالاسباب فان لم نفعل سنظل في ذيل الامم وسنظل تراق دماؤنا وتؤخذ اراضينا وتنتهك اعراضنا ويمحق ديننا فاما ان نكون اقوياء وإما فالدمار علينا نسأل الله تبارك وتعالى أن يقوينا وإياكم أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته